نصيحة للمبتدئين والمتساقطين زمان كان في حضانات بتجمع المبتدئين وترسخهم وتعلمهم وتثبتهم وتحافظ على تدينهم فما كانوش بيسقطوا بعد كده كانوا بيثبتوا لان بيبقوا مع بعض وماسكين في بعض وبيبقوا متعلمين كان في كوميونتي كده مجتمع بيجمعهم فده ادى لثبات نسبي اكبر من الثبات اللي موجود دلوقتي نتيجه ان هم بقوا متماسكين ومتكاتفين مع بعض وقد قال صلى الله عليه وسلم انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه دلوقتي الحضانات دي ما بقتش موجوده وبقى آه، الناس القديمة اللي بدأت الطريق زمان لوحدها وكده طايرة في الهوا فكتير قوي بنسمع فلان انتكس وفلانة انتكست وفلانة آه، قلعت النقاب والحجاب وفلان آه، آه، حلق لحيته وما بقاش يصلي في المسجد وما بيتعلمش وأو كتير قوي قوي قوي ده بقى بيحصل ليه؟ لأن الحضانات دي ذات نفسها ما بقتش موجودة طيب وكمان الناس اللي لسه في البداية بقت بتاخد خطوات ظاهرية أحيانا وباطنية برضه أحيانا وبعد كده ما تكملش وبعد كده أنت تلاقي صورة من الولد المتدين أو البنت المتدينة الولد الملتزم البنت الملتزمة بغض النظر عن المسمى صورة ركيكة يعني مش دول بتوع زمان بالمناسبه زمان دول اللي هم من كام من 10 سنين مثلا يعني من من من 7 8 سنين يعني الموضوع كان كده يعني من 8 سنين فعلا يعني حاجه حاجه بسيطه انما لان دول بداوا وكملوا بقالهم فتره في غير الحضانات آه، وفي غير آه، المناخ الجيد للتعلم والثبات وفهم الدين بقيت تشوف فعلا حاجات آه، عجب بقى نفس الشخص المتدين عنده حاجتين في حياته عكس بعض تماما ممكن يكون شكله متدين وسلوكه بعيد عن كده تماما او سلوكه متدين وشكله بعيد عن كده تماما ما بقاش جوه وبره بقى حتى كمان اللي جوه بقى نص ونص واللي بره بقى نص ونص بقى مشوه ليه لان الشخص ده ما كانش موجود في حضانه يثبت فيها او يتعلم ابتداء فيها وبعد كده يثبت فيها عشان خاطر كده بس النصيحه اللي انا جاي اقولها النهارده مسؤوليتنا في هذا الجيل اللي ابتلي بغياب هذه الحضانات ان هو يكونها من اول وجديد انا عارف انا بقول ايه كويس مسؤوليتنا احنا ان احنا نعمل كده الشباب الصغير الشباب المتوسط الشباب الكبير الشباب ال- اللي موجود الكبار ايا كان اللي يعرف يعمل حضانه يعملها اللي يعرف يعمل آه، مجتمع حواليه يحافظ بيه على دينه ودين الناس اللي معاه ي- لازم يعمل كده ده دورنا في هذه الايام قبل كده الموضوع ده كان موجود كتير جدا وبقوه شديده النهارده لا النهارده آه، الموضوع ده يكاد يكون مش موجود تماما حتى اغلب الاباء والامهات مش عارفين يودوا عيالهم يتعلموا دين فين وخليني اقول لو انت موجود في بلد من الدول آه، آه، العربيه آه، اللي هي منعت دروس المساجد الا النادر الغير مؤثر اللي هي ما فيهاش آه، مثلا آه، برامج او قوافل دعويه او برامج تعليميه او برامج آه، تلفزيونيه آه، مؤثره لو ما فيهاش شخصيات محورية في المجتمع بتعلم الناس دينها وبتزق الناس ناحية الدين وبت بتثبت الناس على ما هم عليه من الحق وتعلمهم وتأثر فيهم وتغير فيهم لو انت موجود في بلد من البلاد دي ومش عارف هل في بلاد اصلا آه، فيها اللي انا بقوله ده ولا لا يعني ولو- ولكن لو انت موجود في البلد اللي ما فيهاش دروس وممنوع فيها الدروس واللي بيدي درس ما اعرفش ايه وما فيهاش آه، آه، تعليم دين وما فيهاش وما فيهاش لو انت في كده فدي مسؤوليتك لو انت في كده فدي مسؤوليتك لازم نرجع نعمل تاني دي مسؤوليتنا كجيل المرحله اللي احنا فيها دي يا جماعه مرحله استثنائيه يعني ايه يعني قدام الوضع مش هيكون كده امال ايه اللي هيحصل هيظهر اعلام جديده الاعلام دول بالمناسبه بتوع قدام دول شباب النهارده الشباب بتوع النهارده دول هيبقى في منهم ناس اصحاب قضيه همهم على دين ربنا سبحانه وتعالى قوي ايمانهم بالله عز وجل قوي جدا وبيحبوا للناس اللي بيحبوا لنفسهم فهيتعلموا ويعلموا ويأثروا في المجتمع اللي حواليهم ومش هيبقى همهم إلا ده وهيبتلوا بلاء شديدا وهيصبروا وهيكتب الله عز وجل لهم الإمامة قدام ده الفيلم المتكرر تمام فكون ان الوضع يفضل كده زي ما احنا عليه لا لا خالص اطلاقا قدام افضل نعم قدام افضل طالما دلوقتي فاحنا في هبوط الحياه شويه فوق وشويه تحت يبقى اللي جاي فوق عن دلوقتي ما لهاش حل ولكن مين بقى اللي هيطلع بالناس فوق هو منصور منصور دين ربنا سبحانه وتعالى ولكن مين اللي هيقوم ويقول انا لها انا لها فلان ولا فلان ولا فلانه ولا فلانه ده مهم جدا ده مهم جدا فلو انت كنت شخص مبتدئ لو انت كنت شخص منتكس ركز قوي في اللي انا بقوله ده يعني ايه ركز ان انت تعمله اه طيب لو انا مش كده ولا كده ركز برضو ليه لان دورك اكبر من الدورين اللي فاتوا طيب انت ليه قلت في الاول بتنتكس بتقع او مبتدئ لان دول اللي دلوقتي بيتاثروا وبيقعوا المنتكس ده كان ثم بيهبط دلوقتي طيب وبالنسبه للشخص التاني اللي هو المبتدئ ده عايز يبدا بس مش عارف امال مين النوع الثالث ده الشخص اللي بدا بدايه صحيحه ولسه ثابت لحد النهارده طيب الثلاثه دول يعملوا ايه مع بعض اللي يعرف يعمل فيهم ويفوق ويفوق الباقي حضانات يقدر ان هو يعلم فيها ويتعلم فيها ويثبت فيها التدين والمتدينين يشتغل على كده طيب نعمل ده ازاي ست نصائح رقم واحد حوط نفسك بصحبة صالحة مصلحة تاني حوط نفسك بصحبة صالحة مصلحة طيب ما انا صحبتي صالحه اسف كلامي واضح صحبه صالحه يعني ايه يعني الناس دول بيوصفوا بالصلاح طيب الصلاح بعرفه منين بعرفه من الكتاب والسنه لما يكون الناس اللي حواليك ماشيه على الكتاب والسنه كده بقوا صالحين طيب وايه كمان ومصلحين يعني ايه يعني مؤثرين في اللي حواليهم اوعى تعرف الشخصيات السلبيه اللي ما يه- ملهاش اي لازمه هي بنت كويسه وجدعه و- ومؤدبه ودينه وخلوقه بس زيها زي قلتها تقعد في مكان والله لو فيش ايش باللازم من المعاصي حواليها ولا بتفتح بقها ولا بتنطق ولا بتتكلم ولا بتاثر دي صاحب دي بنت صالحه اه بس غير مصلحه دي ما تعين ما ما تعينش دلوقتي صاحبتها على اللي هم عايزين يعملوه لو عايزين بجد يثبتوا ويعلوا نفس الكلام بالنسبة للولاد انت دلوقتي راجل عايز تبقى راجل ثابت راجل مؤثر راجل بتبني في امتك وبتقوي امتك خلي صحبتك صحبة صالحة مصلحة طب عندي واحد صاحبي خلقه محترم وحافظ القرآن بالكامل ومتعلم و و- و سؤال لما بيقعد في مكان بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر ولا زيه زي بلاش زيه زي قلته ولا راجل جميل وحلو وسمته طيب وبس لو كانوا بس لا مش ده اللي انا بتكلم فيه ايه ده يعني ده وحش لا ده حلو بس لنفسه انما انا بتكلم عن الحلو للامه الحلو للمجتمع الحلو اللي ينشر الفكر الحلو اللي ياثر في الناس الحلو اللي يدور ان الناس تقرب من الدين اكتر لسه بتفرج فيديو لواحد صحفي مش عايز اقول اسمه عشان خاطر يعني ما بوظش الفيديو يعني ذكره اسمه هيضايق هو عايز الناس تضل هو- هو عايز الناس تضل. يعني كانه حابب ان الناس تبعد عن الدين هو بيحب ده يعني بيحب ده سبحان الله طيب الناس اللي مفترض انها بتحب دينها مفترض ان هي تحب ان الناس تقرب من الدين فرقم واحد صحبه صالحه مصلحه طيب اجيبها منين الصحبه الصالحه دي لو انا ماليش في صحبه صالحه بالمناسبه الصحبه ما بتتكونش الا بطريقه واحده هي نفس الطريقه اللي اصحابك الاولانيين عرفتهم من ايام المدرسه مثلا ايه مكان في ناس بتروحوا كتير وبترتادوا دايما وبتشترك مع الناس اللي فيه في حاجات معينه لمده طويله جدا تكون منه صحبه مش ده اللي دي صحاب المدرسه رحت المدرسه يوم والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وبعد كده بتقول يا احسن صحاب دول صحاب المدرسه على فكره اصحى احسن صحاب دول صحاب المدرسه لما يكونوا هم احسن صحاب فعلا تمام بس هم الصحاب جمال لان هم من ايام الطفوله فدول ده الحلو فيهم وان كان منهم دلوقتي مثلا ممكن تكون ناس سيئه جدا جدا جدا بس دي الناس اللي احنا عرفناها من البدايه طيب نفس الكلام لو عملت كده في الكليه برضو بتتعرف على صحاب جديد طب نفس الكلام لو انت دلوقتي في شغلك هتبقى عارف ناس جديده نفس الكلام عايز ابقى ليا صحبه صالحه اعمل ايه روح المسجد كتير روح دور التحفيظ القران كتير روح الجمعيات الخيريه كتير كتير يعني ايه يعني بشكل دوري غير انقطاعي تماما بعد فتره طويله قد تصل لسنوات ما عنديش مشكله خالص هيبقى ليا صحبه صالحه مصلحه روح الاماكن اللي بيروح فيها الناس الصالحين المصلحين الصالحين المصلحين فده رقم واحد رقم اتنين علم واهم العلم القران تعلم تعلم تعلم تعلم تعلم العلم يجعل الانسان ثابت كتير قوي من البرامج التلفزيونيه التلفزيونيه للصحفيين او للناس اصحاب الافكار المنحرفه وهما بيتكلموا عن افكار يقولوا كلام والله العظيم يعني لو واحد في ابتدائيه ممكن ما يصدقوش ومع ذلك في دكاتره الجامعه بتبقى مقتنعه آه، بالكلام ده طب ايه المشكله يعني ايه الفرق ب- ليه ليه إيه اللي انت ليه بتقول ابتدائيه اقول لك لان لو واحد في ابتدائيه حضر خمس ست سبع تمن خطب جمعه وتعلم دين وتعلم اعتقاد وتعلم خلاف وتعلم فقه وبتاع وسمع الكلام ده عارف إنه كلام فارغ وتلاقي راجل تاني راجل يعني كبير و- ومثقف وشاب متفتح وفاهم في التكنولوجي وفاهم في المعرفش ايه واحد يقول لك والله كلام مظبوط يا ابني الكلام مظبوط إيه ده كلام فارغ تمام ليه عشان ما عندوش فكره ما عندوش فكره اطلاقا اطلاقا فعجبه الكلام انما لو هو عنده فكره هيعرف يت- يرد هيشوف ان الشبهه دي شبهه ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كلام فارغ ايه الكلام ده في حد بيصدق الكلام ده انا فعلا ساعات الواحد يقول كده ايه ده هو في حد بيمشي ورا فلان الفلاني لا بجد طب ازاي ما ازاي ليه- ده ليه لان هو ما يعرفش حاجه ميح الراجل ميح ميح فاي حد جاب ح- اي كلام شكله حلو حطه في دماغه اقتنع بيه وبقى يتفلسف بيه فتعلم واهم العلم القران اهم العلم القران ليه لان القران ثبات ليك والشخص اللي عنده ورد قران يومي وعنده حفظ قران دوري قل ان ي... ان يسقط قل ان يسقط فاتنين اتعلم واهم العلم القران ثلاثة ودي مهمة جدا لازم يكون في حياتك شيخ لازم يكون في حياتك شيخ لازم يكون في حياتك ايه ده اغلب الش- المشايخ سقطوا وما بثقش فيهم وكتير اتحبس وكتير سافر ممتاز شوف حد من الناس اللي طالعه جديده وحاول تكون حواليه حتى لو هتروح له مره في الشهر ادعم نفسك بيه وادعمه بيك ادعم نفسك بيه وادعمه بيك لو كانت القضية قضية كتب بس ان احنا نمسك كتب بس ونتعلم كان ربنا سبحانه وتعالى انزل لنا كتاب وخلصنا انما ربنا سبحانه وتعالى انزل كل كتابه مع رسول بل في رسل نزلت من غير كتب يعني انا محتاج انسان محتاج انسان عشان خاطر يعلمني ويفهمني ويزكيني ويصبر عليا ويشرح لي واشوفه كنموذج وقدوة امشي وراه انا محتاج لده فلازم يكون في حياتك شيخ لازم يكون في حياتك شيخ طيب آه كلهم صغير خد الصغير لا عندي حد كبير ما خد واحد- حد كبير تمام طيب آه بيكون مثلا آه م- م- ال- الشخصيات المعروفه قليلين جدا مش شرط يكون معروف مش شرط المهم يكون رجل صالح مصلح عالم عنده سلوك واخلاق شهد له بكل ذلك واضح ان يكون واحد صالح مصلح تمام مش فكره مش فكره ان هو يكون مشهور مش عايزينه مشهور لقيت مشهور ما لقيتش مشهور مش ده المقياس ما هو في ناس مشهوره ووحشه في ناس مشهوره وضاله في ناس مشهوره وما تشهرش الا لان هو شخص متسيب ومتساهل ومتنازل فهو لما بقى متساهل واغلب الناس عايزه تساهل فسمعوه كتير ونشروا افكاره كتير فبقى هو ترند وهو في الاخر ايه شخص اصلا لا يتبع ولا يقتدى به تمام ما, ما, ما فيش حاجه اسمها كده الفكره فكره ان هو يكون رجل بيقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه كل ما يعمل حاجه او يدعو لحاجه دايما بيكون معاه دليل من القران او من السنه وبيقول لك النبي عمل ايه والصحابه رضي الله عنهم عمل ايه كده كده شخص شهد له بالعلم من اهل العلم مش ان هو يكون واحد آه، آه، بيطلع مثلا بخمس ست كاميرات وبينقلوا له نقلات حلوه فانت شفت ان ده كويس او ان واحد بيقول حاجات ع- جايه على مزاجك وتسهل لك حياتك فيبقى ده حد كويس او ان واحد لا يعني مثلا مثلا انا انا انا دلوقتي انا انا بستعجب و- وبصراحه انا مش ه- طبعا مش هقول اسماء بس انا من باب ضرب المثال يعني ايه واحد دلوقتي مثلا بيعلمني دين وهو بيعلمني دين في البرامج الدينيه بتاعته بيجيب حاجات حرام حرام يعني خلينا نكون صريع- صراحة ان واحد يكون آم، مسلم آه، يثبت اسلامه بقول لا اله الا الله محمد رسول الله طيب لو واحد مثلا مسلم قال كده وعمل معصية يبقى حكمه ايه خلاص يبقى زينا زيه زي زي اي حد لان كلنا عصاه ما عنديش مشكله خالص طيب لما واحد يكون بيقتدى به ويعمل ذنب لا شك ان الذنب ده في الع... لو عمله في السر فهو شيء محرم ولكن هو هيكون بني ادم ويحتاج ان يتوب طب لو عمله في العلن لو عمله في العلن ده تبقى كارثه دي تبقى بالنسبه لي كارثه يعني ان انا هكون مثلا بتعلم دين من واحد فعلا بجد والله العظيم تتر البرنامج بتاعه موسيقى والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني ازاي يعني ان هو يكون ش... هو ذات نفسه يعلم ان الله عز وجل في القران قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهو جايب معاه بنت مع احترامي الشديد ليها مش محجبه بشعرها وقاعد في البرنامج بيبص لها وعينيه في عينيها وانا بتعلم بعد كده منه دين ده اسكال هو قدامي بيعمل المعصيه ده بيوثقها فلا طبعا لازم نخلي بالنا من كده انت هتبقى ورا مين هتبقى جنب مين هتبقى حوالين مين طيب انا بحتاجه ليه نموذج قدوه اقتدي بيه وتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن على حسه بمعنى ان هو اللي هيعلمني هو اللي هيفهمني كتير بنفهم احاديث غلط ولولا ان المربي بتاعي او الشيخ بتاعي او المعلم بتاعي حواليا وقال لي لا خلي بالك القضيه مش كده دي القضيه كده لكنت هفهم فهم متطرف جدا سواء متشدد قوي او متسيب قوي بس عشان خاطر لقيته قدامي ففهمت انت محتاج نموذج ولو النموذج ما كانش له لازمه ما كانش ربنا سبحانه وتعالى بعت مع الكتب رسل واضح فلازم يكون في حياتك شيخ تتواصل معاه بشكل دوري تدعمه ويدعمك تدعمه وتدعم انتشاره ويدعمك ويثبتك ويعلمك ويفهمك ويزكيك واضح طيب ايه كمان اربعة دعوة دعوة تكون بتكلم الناس اللي حواليك قرايبك اخواتك آه، جيرانك صحابك زمايلك في الشغل ز- زمايلك في الدراسة زمايلك في الدراسة أي حد لازم تكون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لما حد يعمل حاجة غلط قدامك لازم تنكر واحد بيشرب سجاير قدامك قول له السجاير حرام ما تقولش لا والله أصل انا بخاف يتضايق قول له السجاير حرام ومش شرط كده تقول له السجاير حرام يا ابني لا مش مش مش بقول لك قول له كده يعني قول له السجاير حرام ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب تبطل سجاير انا انا انا بس يا جماعه السجاير بتتعبني لان هي فيها مشكلتين المشكله الاولى ان هي بتعمل بتجيب لي ضيق في التنفس المشكله الثانيه ده بتجيب لي ضيق في الروح لاني ما بقدرش اشوف حاجه حرام بتتعمل قدامي مش هقدر اقعد معاكم وامشي انا اذكر ان انا ما قعدتش مع واحد مدخن اللهم لك الحمد قعدتش على الترابيزه فيها واحد مدخن اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وانا بقول ده عشان خاطر الناس تبقى فاهمه يعني تقريبا من سنه 2008 تقريبا من سنه 2008 2008 2009 ما قعدتش مع واحد بيشرب سجاير ما قعدتش معاه تمام يعني لو حد طلع انا امشي انا ما اقعدش في قاعده فيها جا- ايه ده يعني ايه يعني انت بتقول ان هم كفار هو انا قلت كده هو انا قلت كده انا ما قلتش كده بس انا ما بقدرش اقعد في حته فيها حد بيعمل كده بتضايق طب ايه ده انت كده مش هتعيش في حته لا على فكره بعيش وبتفسح وبروح وبخرج وبعمل كل اللي انا عايزه والنهارده سنه 2018 ميلادي وانا بقول ان الموضوع ده تقريبا عدى عليه 10 سنين تمام وعايش جدا وبشتغل واكتر من شغل وبعمل كل اللي انا عايزه وبتفسح وبخرج وبروح وبزور وبخش م... كل حاجه بقول ما بقعدش في ترابيزه واحده او ما بقفش مع واحد وهو يكون بيشرب سجاير ما بسمحش ان ده ان هو يحصل مش ما بسمحلوش ما بسمحش لنفسي ان انا ابقى, أبقى في الموقف ده ما اسمحش لنفسي فما فيش حاجة حرام انت تقر بيها حواليك وما فيش خير انت تعرفه ما توجهش الناس ليه واضحة؟ فمهم جدا ان انت تعمل كده الدعوة قل هذه سبيلي ادعو الى الله طيب ايه كمان خمسة نشاط اجتماعي منضبط حاولوا يكون ليكم نشاط اجتماعي منضبط نشاط اجتماعي غير منضبط ما تروحوش نشاط اجتماعي فيه اختلاط بين الولاد والبنات اختلاط محرم ما تروحوش نشاط طلابي فيه اختلاط ول- بين الولاد والبنات بشكل محرم ما تروحوش نشاط اجتماعي بأي طريقة فيها ط- حاجة محرمة هتخلينا ناخد ثواب كتير قوي من ناحية ان احنا هنفيد الناس وناخد سيئات كتير قوي بن- من حيث ان احنا بنعمل حاجات حرام مع بعض وفي تساهل بين العاملين ومفيش انضباط و و و و ما تروحش ومش عايز اضرب امثله في الموضوع ده كتير ولكن الجمعيات اللي بتعمل نشاط اجتماعي غير منضبط بالضوابط الشرعيه ما تروحوهاش امال تعملوا ايه اعملوا الفرق اللي موجوده زي فريق كذا وفريق كذا وفريق كذا وفريق كذا بيعملوا نشاطات اجتماعيه يمكن في حجمها اقل ولكن اكثر انضباطا على الاقل وانا بجمع حسناتي في حاجه مفيش خرم بتنزل منه الحسنات نشاط اجتماعي منضبط على فكرة في ناس هيبقى بابها الأكبر العظيم هو النشاط الاجتماعي ده بابها الأكبر ت- مطلقا تمام خلاص دوس في ده اكتر من النشاط العلمي حتى اه وفي واحد هيبقى العلمي اكتر اه ولكن اهم حاجه يفضلوا الاثنين موجودين بقدر ما في واحد هيبقى النجم بس التاني يفضل موجود حتى لو صغير حتى لو واخد دور صغير ولكن يفضل موجود نشاط اجتماعي منضبط منضبط منضبط منضبط طيب هخش في نشاط اجتماعي من... مش منضبط بس هكون انا منضبط لا يتغير قلبك باجتماعك مع هؤلاء لسه بنقول خلي صحبتك صالحة مصلحة لسه بنقول طيب ده رقم كم رقم خمسة ستة والأخيرة قدر من العبادة والورع للناس اللي عايزه تثبت والناس اللي عايزه تكمل من المبتدئين والناس اللي عايزه تثبت بقى من الناس اللي بتنتكس والناس اللي عايزه تكمل وهي اصلا باديه زمان يا جماعه قدر من العباده قدر من العباده اذكار الصباح والمساء ورد القران ركعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالليل لازم اللي يكون في تسبيح يكون في تكبير يكون في تهليل يكون في صدقة يكون في صيام يكون في لازم يكون في قدر من العبادة العبادة بمعناها ال- ال- ال- اللي هي تراد لذاتها الغير معقولة زي الصلاة والصيام وهذه الأشياء والعبادات الاجتماعية اللي ممكن يكون فيها صلة رحم مثلا بر والدين لازم يكون في قدر من العبادة كبير كمان لازم يكون طيب في العبادات اللي هي زي الصلاة والصيام ابدأ بالتدرج تدرج في الأمر ولكن لازم يكون موجود وإيه كمان والورع والورع صدقوني يا شباب اللي وقع واللي واللي مش عارف يلتزم صح مش عارف يلتزم صح واللي وقع وقع عشان خاطر ما عندهمش قدر من الورع لازم يكون عندك حرص على تدينك خايف عليه عارفين كده لما تكون مثلا لسه جايب جزمه جديده وانت ماشي بيها في الشارع لو لقيت حته فيها بركه ميه وحواليها طينه هتعمل ايه هتخش فيها لا طب هتمشي في الطينه لا امال هتمشي ايه هتمشي بعيد عنها ليه خايف على الجزمه لانك لو اتزحلقت مش بس الجزمه اللي هتروح ده كل حاجه هتقع وانت هتقع في الميه وهتتبهدل واضحه نفس الكلام امشي بعيد عن القرف امشي بعيد عن المعاصي امشي بعيد عن الشبهات اللي انت مش عارف احكامها امشي بعيد بعيد المصايف اللي فيها حاجات بتوقع دينك ما تروحهاش الخروجات اللي فيها حاجات بتوقع دينك ما تروحهاش الاصحاب اللي فيهم اللي بيقعدوا معاك فبيوقعوك في الحرام ما تقعدش معاهم ايه ده يعني قاطع الناس لا اسال عليهم من الوقت للتاني بالتليفون بس ما يبقوش اصدقائك لان هم بيوقعوا لك دينك ابعد بدينك واحمي دينك حتى لو كانوا اقرب الاقربين عمر ما في حد يستاهل ان انت تضيع دينك عشانه عمر ما في حد يستاهل يا جماعه ركزوا دينك ده اهم حاجه في حياتك في الاخر هتموت وتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتتحاسب فقدر من العباده وقدر من الورع اتعلموا تسيبوا قدر من الحلال خشيه الوقوع في الحرام بل خشيه الوقوع في الشبهه يعني دلوقتي في ناس عندنا بتتجرأ على الوقوع في الحرام اصلا ولا بتفرق معاها وفي ناس بتقع في الشبهات بس تقول لك لا ما اقعش في الحرام الصريح وده بيقع في الحرام طبعا ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام طيب وفي ناس بتترك ما بينها وبين الحرام جزء من الحلال وفي ناس بالناس بتبقى اصلا مش عايز تبعد عن الحرام بجزء من الحلال دي ناس عايزه بتبعد عن الشبهات نفسها بجزء من الحلال اي حاجه مشتبه فيها هو مش بيعملها واللي بعدها مش بيعملها وهو بعيد خالص ليه بيخاف على دينه بيخاف على دينه يا شباب يا بنات يا الناس اللي عايشه دلوقتي 1439 او 2018 احنا في مرحله استثنائيه قدام هفكركم وافتكروا الكلمتين دول الوضع هيتغير وهيبقى افضل وهيتحسن وهيطلع جيل جديد متدين قوي فاهم قوي وعنده فرصه كويسه ده هيكون نتيجه اللي احنا بنعمله دلوقتي فاللي هيشتغل دلوقتي هيحصد قدام واللي مش هيشتغل دلوقتي هيبقى قدام بيتحسر او طبع على قلبه فهم لا يفقهون خلاص طبع على قلبه فهم لا يبصرون طبع على قلبه فهم لا يشعرون طبع على قلبه فهم منتكسون حافظوا على دينكم ست حاجات ست حاجات واحد صحبة صالحة مصلحة اتنين علم وقرآن تلاتة شيخ لازم يكون بتتواصل معاه بشكل دوري أربعة دعوة خمسة نشاط اجتماعي ستة قدر من العبادة والورع كونوا الحضانات اللي تحافظوا على دينكم فيها كونوها كونها عندك في البيت مش مهم هاتي شيخ او هات شيخ من الناس اللي انت تعرفهم وقريبين واعمل حلقه في البيت ما دام ما فيش مسجد تروح ما فيش مشكله حاول ان انت تتواصل في حاجه اونلاين حاجه ان انت تتواصل معاهم في الشارع حاول ان انت تعمل اي حاجه بس في الاخر تحافظ على دينك ودين الناس اللي حواليك طيب وشويه هيبقى الامر ده بعد كده ان شاء الله متاح بس هيكون ثمره للي زرع النهارده طيب واللي ما زعل ما زرعش هيزعل والله وهيندم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وانا ارجو من الله عز وجل ان يخرج من هذا الجيل من يجدد لهذه الامه امر دينها فارجو ان تكون انت او انت او مجموعنا يعمل كده ولكن هيا بنا نبذل من اجل ديننا واسلامنا